الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الامين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه الى يوم الدين وعلى رسل الله اجمعين اما بعد فعود الى عقيده السلف اصحاب الحديث واذكركم باخر فقره تكلمنا عليها وهي قول المصنف رحمه الله ويعتقد اهل السنه ان المؤمن وان اذنب ذنوبا كثيره صغائر وكبائر فانه لا يكفر بها وان خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والاخلاص يعني طالما مات على التوحيد والاخلاص فان امره الى الله عز وجل ان شاء عفى عنه وادخله الجنه يوم القيامه سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه الى يوم القيامه من الاثام والاوزار وان شاء عاقبه وعذبه مده بعذاب النار وان عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه واخرجه منها الى نعيم دار القرار قال وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول المؤمن المذنب ان عذب بالنار او قال وان عذب بالنار فانه لا يلقى فيها القاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار تكلمنا عن هذه الفقره وشرحناها كما بينها المصنف وشرحها ووقفنا عند قوله واما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمه الله في كل حال وعاقبه المؤمنين كلهم الجنه لانهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه يعني من مات مؤمنا دخل الجنة ولا بد من مات على الإيمان عشان كده من السنة تلقين الميت لا إله إلا الله لكي ينشرح الصدر ويطمئن القلب بالموت على كلمة الإخلاص بالموت على التوحيد الرسول أمرنا أن نلقن موتانا لا إله إلا الله وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والموت على لا إله إلا الله علامة على الموت على الإيمان يعني أن, أن, أن يلهم المؤمن أو أن يلهم الإنسان عند موته أن يذكر أن يرطب لسانه في هذه الحال الصعبة حال فتنة الممات حال السكرات والنزعات أن يلهم الإنسان أن تكون آخر كلمة له هي لا اله الا الله هذا من فضل الله ورحمته وهذا دليل على يقينه وايمانه يثبت الله من الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره حتى وان كان مذنبا حتى وان كان مذنبا حتى وان كانت ذنوبه كثيره بل انا عايز اقول حاجه مهمه جدا ان الاصل في المؤمن انه يرى ذنوبه كثيره انه يرى ذنوبه كثيرة تعرفين القصة لما دخل الشافعي على ابي نواس وهو في مرض الموت ابو نواس كان شاعر الخمر يعني كان يتعاطى الخمر وكان قد ادمنها بصورة قبيحة وكان جريئا على شرب الخمر والمجاهرة بالفواحش وكان ينصح العجيب ان في مرض موته جاءه الامام الشافعي يعوده يعني انظر الى امام الدنيا ياتي ليعود هذا الشعر نعم هو شاعر مشهور لكن ايضا هو مشهور بانه ليس من الورعين وليس من الزهاد وليس من الذين يعني يحسن الظن فيهم لكن ياتي الشافعي لعله يلقنه كلمه طيبه فما كان من ابي نواس الا ان تمتم بقوله والله ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذي يرجو المسيء المجرم يعني اذا كان لا يرجوك يا الله الا المحسنين امال المسيئين يبقى حالهم ايه ويعملوا ايه فخرج الشافعي من عنده مسرورا العجيب انه بعد سنوات لما حضرت الشافعي الوفاه سمعه تلميذ مزني يتمتم بهذه الابيات والله ان عظمت ذنوبي كثرة فالشافعي استحضر كلام هذا الشاعر المذنب عند الموت استحضر لانه يرى ذنوبه كثيرة نحن لا نرى له ذنبا او لا نشعر له بذنب لكنه يرى امرين يرى الامر الاول ستر ربه ربنا بيسترنا امام الناس بيسترنا وبيعفو عنا وبيعفو عن الكثير كما وعدنا الامر الثاني ان ليست الذنوب فقط هي الذنوب الكبائر المشهوره كالزنا وشرب الخمر ذنوب القلوب كثيره وانا اقول ان اعظم ذنب تلقى به ربك استشعارك انك لا ذنب لك لما تحس كده في لحظه ان انت مبرأ من الذنوب وان انت معافى من الخطايا اعلم ان هذه اللحظة تنم عن اعظم ذنوبك بين يدي الله عشان كده قالوا افضل ما تلقى به الله الافلاس انك تستشعر ان لا شيء لك لا شيء لك تلقى به ربك الفقر لا شيء عندك تستغني به انت فقير الى عفوه انت فقير الى فضله انت فقير الى رحمته انت فقير الى جنته انتقل المصنف بعد ذلك الى مسالتين مهمتين المساله الاولى مساله فقهيه وانا سامر عليها مرورا سريعا وهي تذكر في كتب العقائد لارتباطها بايه ارتباطها بقضيه العمل ودايما النموذج اللي بنضربه للعمل إقام الصلاة وترك الصلاة إقام الصلاة وترك الصلاة لكن سائر العمل أيضا يدخل في هذا الباب الأصل أن المؤمن يعمل الصالحات إيمانه يدفعه يحدوه إلى إيه إلى الحرص على العمل الصالح والاستزادة منه إيمانه يحول بينه وبين المعاصي عشان كده ان الصلاة تنهى عن ايه عن الفحشاء والمنكر فالايمان ذاكر وداعي زاجر عن كل قبيح وداع الى كل فضيلة ويبقى الانسان الخطاء المذنب الذي يخطئ وينسى ويقع ويذنب يبقى هذه طبيعة البشر وطبيعة الانسان الطبيعة التي ابتلي بها آدم آدم الذي خلقه الله بيده وخلق الكائنات بقوله كن فكانت آدم الذي علمه الله الأسماء كلها فافتخر بذلك على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها آدم الذي أمر الله الملائكة بالسجود له سجود تشريف واكرام ادم الذي اسكنه ربه الجنه قال له اسكن انت وزوجك الجنه هذا النموذج المكرم المكرم بتكريم الله عز وجل وقع في الذنب والخطيئه لما وسوس له الشيطان انساه ذكر ربه ألجأه إلى الغفلة إلى التأويل الفاسد فوقع في الذنب فوجد مغبة الذنب وعقوبة الذنب بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى وقع في الغواية هوية الذنب لكن انظر بعد ذلك إلى ربه وقد ألهمه التوبة وعلمه التوبة وكأن تعليم الأسماء قبل ذلك شيء وتعليم التوبة شيء آخر مع ان ممكن التوبة تكون دخلت في الاسماء مش كده وعلم ادم الاسماء كلها يبقى كل حاجة اتعلمها لكن هنا الدرس العملي فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم فتاب ادم وعلمه رب ان يقول هو وزوجه ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أخرج آدم من الجنة بذنبه لكن لا تنسوا أن الله حينما أراد خلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قضية محسومة هو أخرج عقوبة لكن كان لابد أن يخرج لأن تقدير الخلقة في في الخلافة في الأرض والعود إلى الجنة بعد ذلك عند النجاح في الاختبار ولهذا أمر بالخروج والإهباء والهبوط وأنزل عليه منهاج الهداية لكي يعود مرة أخرى إلى الجنة لكن إذا سألنا نفسنا سؤال وكان ممكن آدم لا يذنب الجواب إيه طبعا هو أذنب يبقى السؤال هنا لا قيمة له لأن آدم أذنب فالقول إنه كان ممكن لا يذنب قول في غاية السفة عشان ما يجيش واحد يقول لك هو اللي أذنب هو اللي طلعنا لا يا أخي هو أذنب خلاص وخرج خلاص وأنت حضرتك اتولدت في الدنيا أنت ما عشتش القصة دي أصلا لست طرفا فيها عشان تلومه ولهذا لما موسى توجه بالملام لآدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة فقال له أنت موسى أنت اللي بتقول كده أنت موسى الذي فضلك الله بكلمات بكلامه ورسالاته وخط لك التوراة بيده أما وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى قال كم متى خط الله التوراة ألم تعلم أن الله خط التوراة قبل أن أخلق أنا بأربعين سنة ربنا كتب التوراة اللي نزلت عليك يا موسى قبل أن يخلق آدم لأن نزلت على موسى مكتوبة في ألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء ف كيف تلومني على امر قدره الله علي قبل ان اخلق ودي اثارت عند بعض الناس الحديث ده اثار عند بعض الناس الرسول طبعا قال فحج ادم وموسى ادم غلب موسى في الحجه لكن اثار عند بعض طب نعتذر بال عن الذنوب والمعاصي بالقدر هو الاعتذار بالقدر بدون ما تتملص من المسؤولية اعتذار مقبول لان ربنا قدر عليك نعم قدر علي وعليك لكن انت مسؤول ولا مش مسؤول لما ارتكبت الذنب كنت غصب عنك مقهور مجبر ولا كان باختيارك جاوب انت على السؤال هتجد ان الاجابة التي لا اجابة عن غيرها انها كانت ايه باختيار بل لعل ربنا سبحانه وتعالى اعاقك مرة ومرة عن الذنب لظروف طريقة ومع ذلك أصريت على موقعة الذنب يبقى باختيارك أنت تحاسب على اختيارك لا تحاسب على تقدير الله عز وجل لكن أيضا من جملة إيمان المؤمنين إن إحنا نعمل إيه إن إحنا ننسب الخير إلى الله ولا ننسب الشر إلى الله مع أن الخير والشر كله بتقدير الله لا يقع شيء في الكون إلا بتقدير الله ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح الخير كله بيديك والشر ليس اليك وده هيقولها المصنف دلوقتي هيقول لا لا ومعنى هذا انك لا يجوز ان تقول يا خالق الشر او يا مقدر الشر علي هذا لا يليق طبعا شواهدها في القرآن الكريم كثيرة بداية من قول ابراهيم الذي خلقني لما قال رب الع- وما رب الع- قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يم- يمرضني ويشفين لا قال واذا مرضت فهو يشفين المرض لانه بالنسبه لي شيء مؤلم مصيبه مؤذي مش حاب مش حابه مع انه بتقدير الله ولا مش تقدير الله كل شيء بقدر لكن قال واذا مرضت هو اللي بمرض لوحدي انا اللي بروح للمرض اه في احيانا سبب منك للمرض تعرضك لاسباب معينه توقعك في المرض انت ايضا فيه وقد يكون عقوبه لذنوب لكن شوفوا الادب قال واذا مرضت فهو يشفين ولها في القران نظائر كثيره ان احنا لا ننسب اليه الشر المساله الثالثه في هذا المجال ان ادم اظن قلتها من قبل ادم بعد التوبه كان افضل حالا من ادم قبل المعصيه ادم بعد التوبه واحد يقول لي ازاي يا عم الشيخ ده نزل من الجنه المعصيه عملت فيه ايه نزلته عشان يرجع تاني ما تقلقش هو راجع تاني ادم يقينا راجع الجنه تاني الدور علينا احنا بس هنرجع ولا لا لكن ادم يقينا راجع خلاص رجع خلاص ده نبي معلم مكلم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ادم بعد المعصيه لا بعد التوبه كان افضل حالا من ادم قبل المعصيه واحد يقول لي ازاي اقول لك ط- انا تقرا القران ربنا لما اسكنه الجنه قال له ايه قال له ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى وربنا بعد التوبه قال ايه قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فالمقام الاول مقام اكل وشرب وتمتع بنعم ايا كانت ينتهي امرها بانقضاء الاكل والشرب وال- واللبس وال- إيه؟ وتلج- وتحتاج الى غيرها اما المقام الثاني فهو مقام اكتباء واصطفاء وهدايه شوفوا المعنى هنا فعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى عشان كده كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اكثر العالمين توبه ما قالش بقى فين الذنوب ديت هي فين الذنوب الصديق لما جاله قال له علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال له قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. والرسول كان يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور مئة مرة. وانا لازلت بعلم التحدي مين فينا بيقولها 100 مره في مجلس واحد مين من- مين فينا بيقولها 100 مره في اليوم مين فينا بيقولها 100 مره في الاسبوع مين فينا بيقولها 100 مره في الشهر الرسول كان بيقولها يعد له في مجلس واحد وما ذاك الا لانه عرف كيف يكون توابا فالله تواب رحيم وهو يحب التوابين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مصنف تكلم عن مساله ترك الصلاه بالذات ليه لان الصلاه كوم وسائر الاعمال كوم يعني لو سالت سؤال واحد بيزني وبيشرب الخمر وبيأكل أموال الناس بالباطل أكثر جرما أم تارك الصلاة الذي لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يأكل أموال الناس بالباطل الجواب تارك الصلاة أكثر جرما احنا دايما نكبر الذنوب اللي في حقنا احنا نكبر الذنوب اللي بتمسنا احنا لكن كمان ترك الصلاة بينه وبين ربه استهنت بيه ايه يعني يا عم وعمل ايه يعني ده راجل محترم وكويس وفي حاله ما بيصليش تارك للصلاة طب الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس حتى نقول لك مش مؤمن تقول لي وبعد كل ده الايمان ينفع اه ينفعه الايمان وفي مشيئة الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فان عاقبه عاقبه لمدة ثم اخرجه الى الجنة طب تارك الصلاة نقول لك بالذات في مسألة الصلاة السلف الصالح كان لهم فيها تشدد عجيب ولهذا قال المصنف واختلف اهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض عشان تعرف مهم أهمية الصلاة اختلف أهل الحديث وبيتكلم عن عقيدة السلف أصحاب الحديث اللي, اللي, اللي بيموت ما بيصليش بلاش مات اللي عايش ما بيصليش حكمه ايه اختلفوا على قولين اقرا كلامه الاول قال واختلف اهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرد متعمدا لابد تحط كام خط تحت متعمدة لان لو تركها غير متعمد يعذر واحد يقول لي ازاي تركها ناسيا ما ما جاش عليك مره كده اتاخرت عن صلاه الجماعه غير روحت بيتكم افتكرت انك صليت ونمت من غير ما تصلي العشاء وجيت وانت بتصلي الفجر افتكرت افتكرت انك ما صليتش العشاء امبارح ولا صليت حتى نوافل ولا ولا الوتر ولا ما صليتش العشاء ممكن يحدث هذا اعمل ايه بعد ما تخلص صلاة الفجر على طول تكبر لصلاة العشاء بس بس لقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك نام او نسي نام وما صلاش بشرط ان لا يكون مفرطا في يقظته لكن من تركها متعمدا حتى يخرج وقتها هو ده اللي مصيبته كبيره اختلف اهل الحديث في ترك المسلم صلاه الفرض متعمدا فكفره بذلك فريق منهم قالوا ده كافر ما قالوش ده بذمة الله وإن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وإن عاقبه يعاقبه شوية وبعدين يطلعه للجنة قالوا إلا الصلاة ليه أولا قالوا لأن الله سماها إيمانا فقال سبحانه وتعالى في آيات تحويل القبلة لما سألوا عن المؤمنين الذين ماتوا إلى قبلة بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم الأمر الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر قال له ده في نص صريح بيقول لي اللي ما يصليش يبقى كافر ما يصليش متعمد احنا اتفقنا انه متعمد احط عليها تحكام فقط الناس والمش عارف خلاص احنا ربنا يعذره ان شاء الله بمشيئة الله لكن هنا قال وعلى رأس هذا الفريق الإمام أحمد من من من من الأمور المنسوبة إلى أحمد وجماعة من علماء السلف قبله هم دايما يعني يذكر أحمد لشهرته في هذا الباب لكن في علماء أعلى منه تعبا وأفضل منه حالا ممن سبقوه قالوا بهذا الكلام من الصحابة والتابعين وتابع التابعين في فريق تاني قال لا قال لا هو مش كافر ليه لأن الصلاة دي عمل ولا إيمان نسأل نفسنا كده هي الصلاة صلاة الفريضة دي هي عمل ولا إيمان هو خد بالك هم عندهم من العمل جزء من الإيمان بس احنا بنتكلم عن عمل معين هو الإيمان ولا لا قالوا لا ليس ليس هو الإيمان وإنما هو عمل يقوم به المؤمن يبقى الصلاة ايه عمل يقوم به المؤمنون اول اصل ان تارك العمل او المسيء في العمل العاصي اللي ترك فريضة او ارتكب محرم الاصل بتاعنا واحد انه امره الى ايه الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عقبه نقول لهم طب تعملوا ايه في الايه وما كان الله ليضيع ايمانكم نقول يقولون ان ان تسميه الصلاه ايمانا هذا هنا من باب المجاز من باب المجاز وليست التسميه الحقيقيه او التسميه المنطبقه تمام الانطباق طب تعملوا ايه في حديث الرسول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه قالوا نؤمن به ونصدق به لكننا نحملها او نحمل الحديث على من تركها جاحدا لفرضياتها وده اصل عندنا في كل الاعمال اذا جحد الصلاه يبقى كافر سواء ترك او لم يترك اذا جحد الزكاه برضه يبقى كافر اذا جحد وجوب الحج يبقى كافر فصار عندي مذهبان للسلف شوفوا بقى المصنف عبر عن المذهبين دول ازاي قال قال فكفره بذلك احمد ابن حنبل وجماعه من علماء السلف رحمهم الله واخرجوه به من الاسلام اللي هو ايه الترك عمدا بدون تفصيل مذهب احمد إيه؟ تكفير تارك الصلاه عمدا دون ان ادخل في تفصيلات هو تاركها جاحد ولا مستحيل ولا من غير تفصيلات يصليش للخبر الصحيح بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها لا يكفر ما دام إيه يقول لك ده عارف إنها واجب وربنا أمره بيه بس هو متكاسل انسان انسان عنده عجز وكسل لكن ساعة الجد لو لقى نفسه هقول له اصلي ولا اعمل فيه كسل يجي يصلي فهو مش منكر للصلاة فحملوا الحديث على من تركها جحودا ولم يطبقوه على من تركها كسلا او تهاونا ولهم في ذلك ايضا نصوص نصوص منها ما جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات من حافظ على أوقاتهن وركوعهن وخشوعهن وسجودهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن وعلى أوقاتهن وعلى ركوعهن وعلى سجودهن وعلى خشوعهن لم يكن له عند الله عهد وهو إلى الله وهو الى الله فقالوا قوله وهو الى الله القاعده اللي احنا خدناها في كل الايه في كل الذنوب ان اللي يموت مؤمن يموت على لا اله الا الله ومعاه ذنوب فهو الى الله يا ربنا يعفو عنه ويقول له خلاص عفيت عنك وما حدش دعوه يا ربنا يحاسبه حساب ما ينتهيش به الى الخلود في النار وانما ينتهي به الى الجنه لانه مات على الايمان لأنه لكن طبعا يخشى على تارك الصلاة وجاحد الصلاة وتارك العمل يخشى على أمثال هؤلاء من قضية الموت على الإيمان نفسها هو أنت ضامن الموت على الإيمان ده في جيبك؟ عمين نتكلم هو هيبقى يخش الجنة ولا يخش النار الكلام ده لما اموت على الإيمان يبقى اتكلم في المسألة دي أنا عندي يا سيدي لو تارك الصلاة مات على الإيمان وتيقنا تماما إن عند الموت كان مؤمن ربنا مش مش هيخلده في النار لكن انا خاف عليه اللي كان بيسمع حي على الصلاة حي على ما يجيش ويطنش مش عايز يجي اخاف عليه انه عند الموت هيموت على الكفر عند الموت ايه اذا كان ده, ده هو كان بيطنش في كل حاجة اشمعنى دي اللي هيثبت عليها يعني ولهذا ال- ال- العلماء علماء الزهد والورع اليقين الايمان ما كانوش يتكلموا في المسائل دي كان يتكلم في خوف ال- العاقبة يقول لك يا عم انا انا كو- الصلاة الخمسة في المسجد وقال بس انا ضامن ساعة الموت يحصل لي ايه انا خايف يا رب يا رب الهمني الثبات والصبر واليقين فيعلن خوفه وهو مؤمن وتقول له طب العاصف ده يقول لك يمكن ربنا يرحمه طب إيه؟ يعني انا برضه مش هحكم عليه بنار هو الى الله يمكن ربنا يت- يتغمده برحمه يمكن عنده من اعمال القلوب ما لا اقف انا عليه يكون اكثر عند الله من اعمال الايه الظواهر اللي انا شايفها عشان كده احنا دايما احكامنا على اعمال الظواهر اكثر من اعمال القلوب لكن اعمال القلوب بتنم في الظاهر عن اشياء بسيطه او اشياء بسيطه في اعمال الظاهر تدل على عظمه الايمان منها المراه البغي التي سقت كلبا فأدخلها الله الجنة طب هو سقي الكلب يؤدي لدخول الجنة يعني سقي الكلب عمل صالح يتحط في كفة الحسنات قدامها كفة السيئات لكن المعنى مش في كونها سقط كلبا فقط مش مش في كونها انقذت روحا فقط وفي المقابل المرأة التي حبست الهرة فدخلت بها النار لكن المعنى ما قام بالقلب من اعمال القلوب التي لا يدركها ولا يحيط بها الا علام الغيوب هو الذي يعطي عليها ما الذي قام بقلب هذه المرأة حتى فعلت هذا يبقى هذا يعلم الله وده يخلينا لا نتألى على الله ولا نتصف بصفات الربانية او الربوبية احنا غاويين نبقى ارباب هو كده هو رايح كده هو انت مين يا استاذ انت حد انت لا تدري خاف على نفسك لا تنسى انك عبد عابد لله حافظ على هذا المقام اذا تجاوزته ربنا هيقول على من ذا الذي يتألى عليه ادخله النار يبقى شفت الراجل الطائع لما قال لاخوه والله لن يغفر الله لك والله لن يغفر الله لك هو طائع في الظاهر بس عنده من الكبر والعجب في الباطن ما يجعله يستطيل على خلق الله واقرب الناس اللي المفروض ياخذ بيده للجنه عمال يذله بالطاعه يستطيل بالطاعه والاستطاله بالطاعه دي مصيبه بنقع فيها كلنا نيجي المسجد فنعدي على ناس قاعده على القهوه فيحصل فينا ايه سنه انتفاخ ما اقولش الحمد لله الل- الذي هداني ما اقولش الحمد لله الذي جاي لكن يقول لك شوف الناس عامله ازاي شوف عاملين ازاي حتى لما اقول الحمد لله بقولها كده ها، عشان جرى على لساني لكن ما بستحضرش المعنى في منة الله علي في نعمة ربنا علي عشان كده آه، لما بيقع المؤمن في الذنب نقول له انظر الى انفكاكك من العصمه دي الشيء اللي يخليك تخاف من الذنب انفكاكك من العزمة انك لم تعتصم بالله ولم يعصمك الله ولو شاء الله لعصمك وحال بينك وبين الذنب فلما خلاك والذنب هذا في معنى في غاية الخطورة انك هنت عليه فتركك ولو كنت كريما لديه ذو مكانة عنده لغار عليك ان تقع في مثل هذا الذنب عشان كده لو بقيت لك ذرة كرامة عند الله يجيبك بعد الذنب خلكش تقع بقى خالص يلحقك بقى وساعات يبتليك بالذنب عشان يجيبك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يبقى اختلفوا في ترك الصلاة واستدلوا بدل- بدليل قرآني عجيب في الترك استدلوا بقول يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون هل هو يوسف كان على هذه الملة فكر في الآية لما قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله قالوا له امال أنت بتعبد ليه قال لهم أنا بعبد الله أنا من أب- آبائي رسل أنبياء لكن قوله إني تركت ملة قوم يعني لما انا اقول انا تركت دين اليهود انا تركت دين النصارى انا تركت دين المشركين انا هو انا كنت عليها وبعدين تركتها ده المعنى هنا الترك الانكار يبقى الترك ده بمعنى ايه انني انني مش مقر بيه فقالوا هذا معنى مهم ان قد يكون الترك الذي يعد تركا هو ترك الجحود هو ترك الانكار لكن يوسف لا لم يتلبس بملة الكفر والشرك ولو للحظة واحدة وسمي تاركا وسمي ايه تاركا قال اذا نحمل هذا على من تركها ايه ها جحودا جاحدا له المسألة فيها شق عقدي وفيها شق تعبدي مش هنقف عندها كتير لكن هننتقل للمسألة الثانية اللي ربما تأخذ مننا اللقاء القادم يعني مش عايزين نطول في اللقاء ده لكن ممكن تاخد من اللقاء القادم بس انا هقرا الفقرات كلها قال ومن قول اهل السنه والجماعه المصنف بتتنوع عباراته تنوع عجيب مرة يقول واختلف أهل الحديث ومرة يقول ويعتقد أهل الحديث ومرة يقول ويعتقد أهل السنة ومرة يقول ومن قول أهل السنة والجماعة هو عايز يقول إن أهل الحديث هم صلب أهل السنة نخاع السنة الحديث عشان كده الجماعة اللي بينكروا الحديث دول يتخ- يخشى عليهم انهم يخرجوا من السنة ده مش عايزين اي سنة ويدعي كذبا وزورا انه مقر بالسنة بس السنة اللي على هواه اذا خالفت هواه فهو منكر لها ولانه مش قادر يكذب الرسول ويقول له انا مش هقبل منك يقعد يكذب بقى في ايه في من دون الرسول وهم درجات واحد يقول لك ال- الراوي ده كذاب او الراوي ده ما قبلش حديثه مع انه راوي ثقة وثبت ومجمع على عدالته و- وقبول روايته وممكن منهم من يتطاول فيصل الى الصحابي ويطعن في الصحابي كمن طعنوا في ابي هريره وامثاله من المكثرين من الصحابه ودي ده, ده, ده ديدا اهل البدع عشان كده ما تجدش انكار السنه الا عند الخوارج والروافض انكار السنه ده دي سنه الخوارج وسنه الروافض والمعتزله لهم من ذلك حظ كبير بس المعتزله دايما اصحاب عقل اذكياء يقول لك أنا لو انكرت السنه زي دول هيسقطوني على طول هيسقطوني على طول وهو طبعا ساقط لكنني هخش ب- بشويه اشياء كده توهم انني لا انكر السنه فيقول لك ايه يقول لك بس دي اخبار احاد واخبار الاحاد لا يعمل بها في العقائد اخبار الاحاد لا تفيد يقينا اليقين في القران بس طب انت عايز ايه ومن ورا بعد كده ايه بعد كده يبقى القران بس بعد كده تطعن في القران وده اللي بيحصل يطعن في القران بالتاويل ويطعن في السنه بالانكار وادعاء انها لا تثبت بها لا يثبت بها حكم شرعي عشان كده لما قال لي ما يثبتش بيها عقيده قلت له ايه الفرق بين العقيده وبين الحكم التعبدي او الحكم المعاملاتي ما ده حكم شرعي وده حكم شرعي واي حكم شرعي تعبدي فيه عقيده يتضمن عقيده انني واجب علي ان انا اعمل كده يعني انا لما بصلي في التزامي للصلاه عقيده ان ان الله فرض علي الصلاه امرني وجوبا بالصلاه فانا التزم فالعقيده في فرضيه الصلاه ده احنا لسه نقول من انكر الفرضيه يبقى كافر مش كده ده باجماع الامه بقى من انكر فرضيتها او جحد وجوبها فهو كافر هي دي العق- الشق العقدي في الصلاة فأي حكم تعبدي أو معاملاتي في شق عقدي يثبت الفرق الذين نقلوا لنا القرآن هم الذين نقلوا لنا السنة عايز تطعن فيهم اه أنا معاك في الطعن نطعن في نطعن في الكذابين والمجروحين وغير الضابطين اللي ما بيعرفوش يح- يحافظوا مصر ويقولوا زي ما هو نقول له لا خليك أنت بعيد عن النقل خليك أنت بعيد عن الرواية ولكن نقبل أحاديث الثقات العدول إيه؟ الذين تلقت الأمة أحاديثهم بالقبول لأن كلام الرسول تناقلته الأمة مئة سنة كاملة بالرواية يعني التدوين كان قليل جدا في المئة سنة الأولى كان موجود وكان تدوين فردي وقليل وبدأ التدوين الرسمي بعد المئة سنة فاعتمد التدوين على الرواية بدأوا يدونوا الايه المرويات ولما دونوا المرويات زي ما قلنا قبل كده فريقين فريق قال انا دون ما صح او ما يقوم عليه العمل وفريق تاني قال انا دون كله صح ولا لم يصح هدون حتى لو كان مكذوب وانا عارف انه مكذوب هدونه عشان ما فيش حاجه تقع ولا تسقط كان هدفه الايه الجمع وفريق تاني قال لك انا هدفي الانتقاء اخذ ما يجب به العمل ويتبنى عليه العمل يقول ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد كلمة أكساب العباد هي موجودة كده في النسخة ما أعرفش النسخة اللي معاكم فيها أكساب ولا, ولا ولا لكن القاعدة إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شيء مخلوق الله خالق كل شيء طب عشان نفهم القضية ديت أنا جيت أصلي العشاء وأقول الدرس وانت جيت تصلي العشاء وتسمع الدرس العمل ده تريد به وجه الله ولا جيت كده ارادتك لا نريد به ان شاء الله بفضل الله وجه الله يعني ان شاء الله يكون يكون في دافعه اخلاص ورغبة فيما عند الله ناخد عليه اجر ولا ما ناخدش عليه اجر ها ناخد عليه اجر طب العمل ده بتاعي وربنا ملوش دعوه بيه ولا ربنا وفقني وهداني وفقني وهداني بل القاعده عندنا بس ان ربنا اللي خلقني وخلق لي رجلين امشي بيها للمسجد ورزقني سياره تجيبني لحد المسجد وخلق لي جوارح اقف بها في الصف واقرا واصلي هو الذي خلق هذا العمل يعني ايه لان في فريق من ال- ال- بيسموهم القدريه قالوا ايه قالوا ربنا خالق كل شيء الا اعمال العباد الاختياريه في الاعمال الاختياريه قال لك ده انا بحبه يوديك الجنه وده انا بكرهه يوديك النار وسابك انت تختار تروح الجنة ولا تروح النار فلو عملت اللي يوديك الجنة انت اللي عملت مش هو ولو عملت اللي يوديك النار انت اللي عملت مش هو ده منهج القدرية ان ربنا ملوش دعوة باللي انت عملته ده عملك انت ده انت اللي, اللي جيت المسجد انت اللي صليت وركعت وسجدت هو ملوش دعوة هو قال لك تعالى صلي اه واللي ما جاش صلى برضه هو ماليش ربنا ملوش دعوه بيه نقول له ازاي ده ربنا خلقني وخلق جوارحي وخلق ارادتي وخلق رغبتي وخلق كل شيء عندي من خلقه وكل شيء في الكون من خلقه وبعدين سيبك من العقل هنا وتعالى للنص قال الله تعالى والله خلقكم إيه؟ وما تعملون يقوم يقول لك القدري يعني ربنا هو اللي جابك تصلي اقول له اه ربنا هو اللي خلاك تصلي اقول له اه اللي خلاص انت مالكش اي فضل انت مالكش اي فضل والتاني اللي ما جاش يصلي ما عليكش اي ذنب ربنا هو اللي ما جابوش يبقى لما نيجي نحاسب نحاسب مين اقول له حاشا لله حاشا لله انت بكده عايز تتهم ربك بالظلم هو ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء لكن ايضا في هذا الخلق لكل شيء ودي لب القدر يا اخوان دي اللب اللي بتحار فيه القلوب والعقول في مساله القدر لكن ايضا في خلقه لكل شيء يهدي من يشاء بفضله وتوفيقه ومنته ولو لم يهده لضل ويضل من يشاء بعدله ولو اراد هدايته لاهتدى لكنه لا يستحق الهدايه لكنه في حكمه الله لا يستحق الهدايه وليس اهلا لها ولهذا تركه ولهذا لابد في قضيه الهدايه والاضلال ان احنا نثبت الهدايه والاضلال لله عز وجل يهد- يهدي من يشاء ويضل من يشاء لو شاء ربك لهدى الناس كلهم جميعا لامن من في الارض كلهم جميعا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها لكن ايضا وهدى من شاء بفضله متفضلا عليه واضل من شاء بايه بعدله عشان كده آه، انا كنت بتكلم في درس التوبه في قناه الرحمه فتعرضت للمساله اللي عرضها ابن القيم في تعليقه على كلام صاحب منازل السائرين اللي هو الهروي صاحب منازل السائرين فقال الهروي ان من شروط التوبه الندم والاقلاع وترك الاعتذار الندم والاقلاع وترك الاعتذار الندم احنا عارفينه ان اندم على الذنب وفي الحديث الندم توبه بدايه التوبه ايه انك تندم على ذنبك الاقلاع ايضا معروف انني اترك الذنب واقلع عنه ما اعملوش تاني هذا شرط لكن قال وترك الاعتذار فابن القيم هو بيعلق عليه قال في بعض الناس قال لا ده يجب الاعتذار وفي بعض الناس قالوا لا يجب ان يترك الاعتذار وما نقدرش نحل الاشكاليه ديت الا بفهم معنى الاعتذار يعني ايه الاعتذار ماذا يريد بالاعتذار احنا عندنا في في سلوكياتنا واخلاقنا الاعتذار ده خلق حميد ولا خلق ذميم يقول لك الراجل الكويس لما يخطئ يعتذر ولما يعتذر لإيه لمن أساء في حقه لكن احنا فاهمين الاعتذار على معنى واحد من معانيه مع ان انا اجي اقول انا اسف ده مش اعتذار يا اخوانا ده اقرار لا بقول انا اسأت وانا اخطأت ما اسموش اعتذار ده اسمه ايه اقرار انت عارف الاعتذار يعني ايه يعني اجي اقول لك انا ماليش ذنب ده هو اللي خلاني عملت ده والله واحد مسك ايدي وخلاني ضربت عايز يبدي عذر عايز يقول لك انا ماليش ذنب انا ما عملتش حاجه طب يبقى الاعتذار ولا ترك الاعتذار الذنب ترك الاعتذار لان ترك الاعتذار اقرار بالذنب وسعي في التوبه اما ابداء العذر عايز يقول لك انت كده تكلمني ليه اساسا انا مالي وده تقول له ايه تديله قلمين على وشه ولما يجي يقول لك انت بتضربني يقول له انا مالي انت جاي تحاسبني ليه انا مالي انا مالي ربنا قدر عليا يديك القلمين دول هيقبل منك ولا مش هيقبل مش هيقبل ابدا لن يقبل أبدا. يقول لك مين قال لك ان ربنا قال لك وهيخش بقى معاك في طب ما هي السكه اللي انت بداتها ابن القيم حكى قصه عجيبه حلوه قال ان احد رؤوس الناس احد الرؤساء رؤوس الناس كان يجلس في مجلسه بعض المقربين بعض الشعراء المقربين منه عارفين الملوك والخلفاء دايما لهم مقربين منهم اما في الحاشيه في الوزاره ومش عارف ايه والمناصب واما بعض اللي بيحب مجلسه يعني ممكن يقعد مع واحد عشان بيرتاح له بعد ما يتعب في شغل الدوله ومش عارف ايه يكون عايز ارتاح والله فلان ده حديثه بايه بينسيني همومي فبيحب يانسه ويجلسه كانوا يعملوا كده مع الشعراء وامثالهم واصحاب الحكم بحيث يعني يستفيدوا من كلامهم فكان هذا الرجل من جلسائه ساعات الجليس يعمل ايه يذنب ذنب في حق الملك يعني مثلا هو قاعد في القصر مرت مرات الملك كده فراح ايه بص لها بصه حلوه كده طبعا الملك لو شافه هيذبحه يعني انت بتبص على حريمي ايه انا اللي قربتك ودخلتك بيتي ودخلتك قصر وادنيتك وقربتك وانت تعتدي على الحرمه ايه ممكن يعني يفعل في الافعيل فيبدو ان الشعب ده عمل حاجه من الحاجات ديت فما كان من الرئيس او الملك انه ايه انه غاضب عليه يعني انا بقربك وادعوك و... واجعل لك مكانه عاليه ومنزله عاليه عندي دونا عن الناس وبعدين انت تعمل كده انت اللي تعمل كده عامل زي ما يكون قريبك ولا جارك ولا حبيبك اذنب في حقك بتبقى انت ايه صعبان عليك قوي يعني انت ما تجيش الا منك انت فالراجل لما راح احتبس في بيته فعايز يعني خايف قلقان عايز يعتذر مش عارف يعتذر فاعتذر بايه؟ ببيتين من الشعر قال فيهم ايه؟ قال انا ماليش عذر كتب له كده قال له وما قابلت عتبك باعتذار ولكني اقول كما تقول وما قابلت عتبك العتب اللي هو ايه الملامة انت ازاي تعمل كده انا غضبان عليك عشان انت عملت كده ده اسمه عتب وملامة فبيقول وما قابلت عتبك باعتذار ولكني اقول كما تقول واطرق باب عفوك بانكسار ويحكم بيننا الخلق الجميل قال له انا جاي جاي, جاي بقول, بقول لك اعفو عني انا نادم انا منكسر انا مسيء انا مذنب وانا طمعان في اخلاقك الحسنه الجميله انك ستقبل اول البيتين دول ما وصلوا للملك وما قابلت عتبك باعتذار ولكني اقول كما تقول واطرق باب عفوك بانكسار ويحكم بيننا الخلق الجميل الملك قام ركب وراح له البيت لحد عنده قال له تعالى ما تزعلش كانه هو اللي زعلان كانه هو اللي زعلان تعالى ما ما, ما تزعلش هذا المعنى لما تستحضر وتقول ولله المثل الاعلى من العفو من الغفور من الرحيم من الذي يحب العفو من التواب من الرحيم الله فتستحضر هذه المعاني مع ربك يا رب انا ما كانش ليا عذر يا رب انا مسيء لكن انا عارف يا رب ان انت بتحب العفو فما تقلق ما تقلقش باب التوبة في وجهي ما تردنيش خائب يا رب معاني يحبها الله فالله يحب المدحة يحب المدح يحب التزلف إليه كان احنا بنحب التزلف إلينا واحد يقعد يمدح فيا بالحق وبالباطل ابقى مبسوط إيه؟ ابقى مبسوط لا ربنا بيمدح بالحق فقط لا يمدح بالباطل ابدا وهو سبحانه وتعالى محب لل... للمدحة يبقى ارجع تاني لقضية ان الله خلقكم وما تعملون لكن قضية انني اذا عملت خيرا احمد الله عليه واقول والله لولا الله ما اهتدينا واذا عملت شرا اراجع نفسي واحاسب نفسي المشركين لهم منهج مختلف المشركين هيجوا يوم القيامه يقولوا ايه وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم يا سلام امال لما سيدنا ابراهيم جالكم وقال لكم ما هذه الاصنام التي انتم لها عابدين وانتم لها عاكفين ولعتوا فيه ليه ربنا قال لكم ولعوا فيه ولا انتوا كنتوا مجرمة مجرمين نموذج اهو لكن يجي يقول ولا انا ماليش دعوه وقالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء يا سلام يعني انتوا مش... ملائكه مطهرين ومبرئين وبعدين بس انتوا عملتوا الذنب اشركتوا غصب عنكم الحقيقه ان انتوا اشركتوا بارادتكم وان ربنا بعت لكم بعت لكم رسل وان انتوا قتلتوا رسل الله بعت لكم ايات لم تصدقوا بها سلط عليكم المصائب والقمل والضفادع والدم ايات ومع ذلك ما رجعتوش فتح لكم باب التوبه على مصراعيه شوف لما ربنا يقول للقتله البغاه الذين احنا كنا بنسمع سوره البروج في صلاه العشاء يقول ربك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات المفروض الآية تكمل فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قولا واحدا دول حفروا الحفر ورموا المؤمنين في النار ولقوا في المؤمنين عشان يكفروا لكن ربنا قال ثم لم يتوبوا ولعوا في المؤمنين وفتح لهم باب التوبة ومع ذلك ما تابوش لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عشان كده احنا بنرد على من يريد ان يحتج بالقدر على ذنوبه وخطاياه بكلمة واحدة يجي يقول لي بقى هو مش هو اللي قدر عليا كل شيء اقول له اه يقول لي امال هيعذبني هيعذبني ليه يوم القيامة اقول له لانه لا يظلمك لانه لن يظلمك يبقى هيعذبك بما تستحق بما فعلت ان كنت من اهل العذاب نسال الله ان يعفو عنا وان يغفر لنا طب اللي دخلوا الجنه دول ربنا تفضل اه ربنا تفضل عليهم ما ظلمهمش برضه لكن زود على العدل ايه معيار تاني اسمه معيار الفضل والمنه وانت كنت في الدنيا كان بيعطيك بمعيار الفضل والمنه دي بس انت ما كنتش واخد بالك لما اداك صحه حلوه في الدنيا بس استقلت بها على على عباد الله لما اداك مال كثير في الدنيا بس قلت انما اوتيته على علم عندي لما اداك ولد قلت ايه انني عندي اولاد لاوتين مالا وولدا أو, او او او او كما يقول وربنا حكى عنهم مثل هذه العبارات اللي كانوا بيستطيلوا بها من نعم الله يستطيلون بنعم الله على الله وعلى اولياء الله ليمنعوا الهدايه عن انفسهم وعن الناس عشان كده القران الكريم يحكي لنا دايما الصراعات الناريه الصراعات الناريه بين فريقين فريق المستضعفين اللي مش وراهم وفريق البغاء اللي دعوهم الى هذا السبيل وقال الضعفاء للذين استكبروا دايما تجد الحوار ده ودايما يتقال للضعفاء ايه ما انتوا كنتوا ضعفاء او ماشيين ورانا بس ايضا انتوا كنتوا مستكبرين زينا احنا ما جبرناكوش تمشوا ورانا انتوا كنتوا مبسوطين بالمشي ورانا رغم ضعفكم وده الخطير الخطير لما تبقى ضعيف ومستكبر لما تبقى فقير ومستكبر يعني ممكن نكون نقول اللي ربنا اداله المال والصحة والحاجات ممكن تقول الأح- غرته هذه الاشياء لكن انت كنت ضعيف ليه استكبرت ليه مشيت ورا دول الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالعائل المستكبر لما قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ضرب المثل قلب الملك الكذاب والشيخ الزاني والعائل المستكبر الشيخ يعني الع- اللي بلغ من الكبر عتيا نقول له بتحب الزنا ليه هو انت فيك صحة اساسا طب لو كنت شاب صغير كنا قلنا غره شبابه غرته الشهوة ها نفسه الأمارة بالسوء ما عندوش خبرات آه، متهور انما انت بعد ما عندك 70 80 90 سنة رايح تدور على الكلام ده ليه ليه ال- برضه الملك الك- انت بتكذب ليه يا ملك هو انت خايف من حد هو انت بتداري حد ها العائل المستكبر برضه يقول له انت ربنا اداك ال- يعني حرمك آه، نعمة المال عشان تحس بذل الفقر فمع ومع ذلك ما حسيتش بظل الفقر حسيت بايه؟ حسيت بكبر الفقر واعظم شيء لما يبقى كبر مش استغناء في في في في في, في, في مع الفقر حاجه اسمها استغناء بالرب لو انت كنت مستغني بالرب تبقى عزيز تبقى عزيز ما انتش محتاج لحد لانك استغنيت بواحد فقط وهو الله عز وجل ودي علامه من علامات الايمان الحديث عن آه، مساله القدر في فيما ذكره المصنف ان شاء الله نكملها في الدرس القادم اسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يكتب لنا الهدايه وان يتوفنا على الايمان والهدى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه